السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر آه النهاردة آه طرقتنا على آه باب تدبر سورة يونس وسورة يونس من السور اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ومش في أي مرحلة من مراحل مكة ولكن في مرحلة من أشد المراحل التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد اشتداد الحرب عليه من قريش وبعد ما صارت يعني الحرب الإعلامية تحديدا وصلت لدرجة خانقة جدا وبعض العلماء بيقولوا ان سورة يونس من السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في فترة الشعب شعب أبي طالب لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في يعني حالة من البلاء الشديد هو وأصحابه ومن التجويع والحصار الذي يعني ربما لم يسبق له مثيل في تلك الفترة فجت سورة يونس في الظروف الصعبة القاسية اللي بنتكلم عنها دي لتعالج نقاط مهمة جدا لو ما تمش علاجها في لحظات البلاء ممكن ناس يفتنوا عن دينهم ممكن ناس ما يتحملوش هذا الذي يصيبهم جت سورة يونس تتكلم عن معاني الدنيا وعن المقابلة بين الدنيا والآخرة والمعاني اللي يحتاجها فعلا الإنسان المبتلى إنه يعرف إنها مرحلة مش نهاية الأمر ولا نهاية المطاف فبتبدأ سورة يونس بتكلمنا عن معاني مهمة من هذه المعاني وخصوصا أهم المعاني اللي عايز أركز عليها النهاردة وعايز نحاول إن احنا نطرق على بابها في سورة يونس معنى لقاء الله سبحانه وتعالى معنى ان في لقاء جاي ان القضية مش دنيا قاصرة ولحظات وتمضي لكن ان هيكون في لقاء وان هذا اللقاء لابد ان يرجى سمعت قبل كده عن ال interview لما حد بيروح شغل او يعني عايز يشتغل في شركة عايز يشتغل في مصلحة حكومية بيتعمل معاه interview مقابلة او عايز يخطب يتجوز فبيروح يقابل والد العروس ايا كان في مقابلات كثيره في الدنيا مقابلات الدنيا لان الناس موقنه فيما بعدها فبتتجهز لها تجهز آه له طوائع وخصائص يعني تلاقي اللي رايح مقابله يلبس احسن حاجه عنده يبدا يسال يا ترى ايه اللي هتسال فيه ايه اللي مدير الشغل اللي هيقابلني او ال HR بتوع ال human resources هيقول لي ايه وهيكلمني عن ايه وهيسالني في ايه وايه اللي المفروض اجاوب بيه وايه الطريقه اللي اتكلم بيها تلاقي اهتمام شديد جدا بلقاءات الدنيا بالحاجات ليه ليه الاهتمام ده لانه موقن ان اللقاء ده هينبني عليه جزء من مستقبله سواء في الشغل سواء في الجواز سواء في اي حاجه لقاء مهم interview زي ما بيسموه في لقاء تاني لقاء اهم وهذا اللقاء تحدثنا عنه سورة يونس في أكتر من موضع واللقاء الأهم ده لقاء الله سبحانه وتعالى مش بينبني عليه مستقبلك بقى في 40 50 60 سنة بينبني عليه مستقبلك الحقيقي مستقبل الأخروي وهذا اللقاء لقاء حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سبحانه وتعالى ويقول ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق لقاؤك لقاء الله سبحانه وتعالى سورة يونس بتقول لنا ان المسألة بتاعت لقاء الله عز وجل دي التعامل معها مش مجرد تعامل معرفي جامد ولكنه رجاء إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون اسمع كده أول كلمة قالت إن الذين إيه لا يرجون لقاءنا تكرر معنى الرجاء لقاء الله عز وجل أكتر من مرة في سورة يونس وهي دي الوقفة اللي أنا عايز أقف معاها في البداية وأهم وقفة في سورة يونس الحقيقة بحب دايما أتكلم عنها رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى هل نحن فعلا نرجو لقاء الله؟ هل نحن فعلا نعد لهذه اللحظة؟ هل نحن فعلا نعد الإجابة الإجابة العملية في الدنيا اللي بتؤدي بعد كده الإجابة في الآخرة هل فعلا أنا موقن يقين حقيقي إن أنا هقابله وإني هقف قدامه وإني ه- هتسأل وهجاوب هتسأل مش سؤال عادي مش سؤال بتاع راجل HR زي ما بيقولوا هيسألك سؤالين ويمشيك ويقول لك هنبقى نتصل بيك لا ده سؤال عن النقير والقطمير عن الصغير والكبير اللقاء الحق هذا اللقاء يحتاج منا ابتداء إلى رجاء وإلى شوق النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وأسألك الشوق إلى لقائك أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك شوف التعامل مع اللقاء بيكون إيه شوق ورجاء إنك مستني اللحظة دي مش بس إن أنت خايف منها أصل في ناس بتتعامل مع اللقاء لأن أنا أبقى خايف بس لا أنا مشتاق هقابله اللي بيحب ربنا فعلا بيشتاق لهذا اللقاء وبيشتاق لتلك المعاني وانه ه- هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وانه هيساله ويكلمه ولعله ممن آه، تكشف لهم الحجب ويرى وجه الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره دي اعظم لذه بيتلذذ بها اهل الجنه بس الحقيقه ان في حاجات بتحول بين المرء وبين هذا الرجاء الحاجات دي موجودة برضو في نفس الآية شوف ربنا بيقول إيه إن الذين لا يرجون لقاءنا أول حاجة هي ورضوا بالحياة الدنيا تاني حاجة واطمأنوا بها تالت حاجة والذين هم عن آياتنا غافلون تلات حاجات لما تجتمع على قلب عبد لن يرجو لقاء الله مش هيستناه بل ممكن ما يبقاش عايزه اصلا ما يبقاش مستني اللحظه دي ولا طايقها لانه عارف ان هو لو لاقى الله سبحانه وتعالى هيكون الاسئله يعني احتمال كبير ما يعرفش يجاوبها واهم سبب راضوا بالحياه الدنيا والقضيه مش قضيه حب للدنيا وخلاص القضيه قضيه رضا رضا بشهواتها ركون لملذاتها ركون لما راضوا بما فيها وده الرضا المذموم اصل في رضا محمود رضا بقضاء الله والرضا بقدره والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لكن احنا بنتكلم هنا عن الرضا بالدنيا الناقصه الناقصه شهوات الدنيا واسبابها دايما ناقصه شوف بعدها قال على طول واطمأنوا بها رضوا واطمأنوا الرضا والاطمئنان ده ده غير منطقي اصلا مفيش شهوه في الدنيا دائمه ومفيش سبب في الدنيا كامل يعني مثلا من اسباب الدنيا العلاقات والسلطه والمال وما الى ذلك هل في حاجه من دول بتكمل يعني لو واحد مثلا عنده واسطه هل مش ممكن الواسطه دي مثلا تزول هل مش ممكن يجي واسطه اكبر منها تاخد منه حقه هل واحد مثلا عنده مال هو كل حاجه بيشتريها المال دايما اسباب الدنيا ناقصه وشهواتها زائله فاللي بيتجاوز و- حقيقه ان شهوات الدنيا دايما زائله واسبابها دايما ناقصه بيحصل له الحاله دي بيرضى ويطمئن يرضى بالدنيا خلاص انا مش عايز غيرها بقى هي دي ده منتهى املي وزيك شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر جنه الكافر دي ما خلاص ما هي ده اخره هو ده اقصى اماني انا مش عايز حاجه تانية هي الدنيا وخلاص وشهواتها وهو متصور انها باقيه ولن تزول ابدا فبالتالي بيرضى بها ثم اللي بعدها واطمأن به هو هو فاكر ان اقصى حاجه يطمئن اقصى حاجه تسبب له الاطمئنان والراحه ان تكون اسبابها مكتمله المال السلطه الجاه العلاقات هي دي عندي يبقى الموضوع منتهي بالنسبه لي فبيرضى ويطمئن فبالتالي بيغفل عن آيات الله سبحانه وتعالى بيغفل عن التأمل في الكون بيغفل عن الآيات المرئية والآيات المقروءة يحصل له حالة الغفلة دي مع حالة الرضا والاطمئنان بالدنيا فيكون النتيجة اللي بدأت في الأول لا يرجون لقاءنا والأخطر منها آخر الآية بقى لأن بعض الناس بيتعاملوا مع مسألة محبة الدنيا والرضا بها والاطمئنان بها وعدم رجاء الآخرة وعدم ذكراها على إنها مسألة يعني إيه زيادة في الإيمان ولا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون مأواهم النار هنا في عقوبة وقلنا قبل كده في حلقة من الحلقات السابقة إن جعل عقوبة في القرآن دلالة على التحريم يعني الدنيا حرام لا انا ما قلتش الدنيا حرام التعامل مع الدنيا والشهوات وما الى ذلك زي ما قلنا موجود وواقع لكن الرضا بها هو اللي حرام الرضا بالدنيا الا يرغب الا فيها ان تكون هي منتهى امله ان تكون هي مبلغ علمه أن يريدها زي ما هنشوف في الحلقة الجاية في سورة هود اللي بيريد الحياة الدنيا إراد- إرادة الدنيا والرضا بها هو ده المذموم شرعا هو ده اللي مترتب عليه عقوبة انت تعالى كده لما تشوف في آخر الآية في عقوبة أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون طب عملوا إيه لا يرجون لقاءنا راضوا بالحياة الدنيا اطمأنوا بها غافلين عن آيات الله سبحانه وتعالى كلها حاجات إيه، انا اسف ان انا اقول ان ناس كتيره بتتهاون فيها ايه يعني الرضا بالدنيا ايه يعني ان انا اتقلب في ملذاتها البعض بيفهم الزهد إيه، لما بيرتبط الزهد بالفقر بيفهم ان هو يعني ايه ان انت بتقول له سيب الدنيا إيه، وبالتالي يعني اما انه بياخد موقف رفض من فكره الزهد او ان هو بي بيفهمها على العكس تماما ان هو مش قادر يعملها فخلاص يعني الموضوع هيبقى صعب بالنسبه له هو متخيل متخيل دايما ان الزهد مرتبط فقط بالحاله لازم البس مقطع لازم ابقى في مكان رديء لازم أبقى لا لا لا ده مش الزهد الزهد هو المترتب ابتداء على القلب الاراده زي ما قلنا والرضا الاراده والرضا آه، يريدون الحياة الدنيا راضوا بالحياة الدنيا هو ده المشكلة الحقيقية فكم من أناس يعني يعيشون في آه، ملذات الدنيا وترفيها لكنها لم تصل إلى قلوبهم هو مش مش في دماغه المواضيع دي كلها هو كل الموضوع الرغبة والإرادة في القلب متوجهة إلى ماذا؟ إلى الآخرة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر يعني لو هي الفقر ده حاجة لها علاقة بالزهد والزهد طبعا يعني محمود شرعا بل مطلوب شرعا لكن بل هذه الآيات تقول أن الزهد واجب الزهد بالمعنى اللي أنا بقوله ده ما ينفعش من غير زهد لأن الزهد ضده هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها وإرادتها وده زي ما قلنا مترتب عليه عقوبة ولسه هيتفصل أكتر في سورة هود فلما نيجي نشوف ده ونلاقي ان الزهد بالطريقه دي طب لو هو الزهد يعني الفقر طب ليه النبي تعوذ من الفقر هل النبي صلى الله عليه وسلم النبي تعوذ من الكفر والفقر الاثنين مع بعض يبقى لما هو الق- الفقر ده شيء محمود او المفروض ان احنا نسعى له يبقى ده آه، هل هيبقى مرتبط فعلا بان آه، النبي عليه الصلاه والسلام يتعوذ منه؟ الجواب لا، القضيه ابتداء زي ما قلنا هي على الحقيقه في القلب، يقبل تقبل الدنيا مفيش مشكلة خير ونحمد الله عز وجل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده تدبر الدنيا مشيت الدنيا حصل فيها ابتلاءات حصل فيها كده ولا الف... ولا فرق إيه المشكلة لأن هو لم يرضى بها ولأنه آه، قضيته قضية لقاء الله هو مشكلته مع الدنيا مش إنه بيعاديها لكن هو عارف إنها متاع وإنها مؤقتة وأنه لا يرضى بها لا يرضى إلا بلقاء الله ولا يسعى إلا إلى لقاء الله ولا يعد إلا لقاء الله سبحانه وتعالى فيكون بذلك ممن لم تنطبق عليهم هذه الآية إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون عايز أطرق طرقة أخرى في آه، هذه الصورة مهمة جدا وهي آه، دعاء سيدنا يونس عليه السلام دعاء سيدنا يونس في سورة آه، يونس آه، وانتوا عارفين قصة سيدنا يونس اتسمت الصورة باسمها والدعاء ال- العظيم اللي فيها ده عايزين نقف معاه وقفة قول سيدنا يونس وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تعالى كده راجع كده الدعاء ده وانت بتتدبره وبتطرق على باب تدبره وتسأل نفسك هو فين الطلب يعني فين كلمة سيدنا يونس مثلا يا رب طلعني من بطن الحوت يا رب نجني يا رب آه، طلعني على الشط هل وردت في أي مكان في آه، الأماكن التي وردت فيها قصة سيدنا يونس عليه السلام إنه طلب الحقيقه لا هو سبح فلولا ان كان من المسبحين وجات تفصيله التسبيحه دي في السوره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبح ربنا سبحانه وتعالى يعني عظمه نزهه واستغفر ربنا فكره انك مش دايما زي ما قلت قبل كده تحاول تعلق اخطاء اخطائك على شماعه غيرك او ان انت تبدا تدور على كل الاسباب الا السبب اللي جاي منك انت سيدنا يونس عليه السلام بيعلمنا الدرس ده بيعلمنا انه ما كانش عنده مشكله انه يقول اني كنت من الظالمين زي ما سيدنا ادم وهو وزوجته يقولوا ايه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وزي ما سيدنا موسى عليه السلام يقول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انك تكون عندك الاستعداد انك تقول يا رب انا ظلمت نفسي يا رب انا غلطان انك تكون عندك الاستعداد انك تعترف تعترف وتستغفر وتراجع نفسك سيدنا يونس في بطن الحوت عمل كده هي دي تسبيحته لا إله إلا أنت توحيد سبحانك إني كنت من الظالمين وبستغفر يا رب على ظلمي ده وعلى خطئي إيه خطأ سيدنا يونس أو إيه إيه الخلل اللي عمله سيدنا يونس عليه السلام الموضوع كله إن هو كان بيبحث عن الدعوة في مكان آخر غير المكان اللي هو شاف خلي بالك هو اللي شاف انه ما عادش فيه فايده والاصل ان مش انت اللي تشوف ده مش انت اللي تقول ده فربنا قال اذ ابق الى الفلك المشحون ولسه هنتكلم عن كلمه ابق بس في حلقه جايه ان شاء الله اخر طرقه على باب تدبر سوره يونس هنتكلم عنها هي في قول الله عز وجل واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون دايما الخيار ده موجود في التعامل مع وعود الله دي هتلاقيها كتير الآية دي وهتتأملها بمعاني مختلفة في أكتر من موضع وانت بتتدبر في كتاب الله عز وجل فكرة ان انت ما تفرضش على ربنا سبحانه وتعالى انه يحقق لك الوعد في حياتك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأحب خلق إليه بيقول له إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني ممكن انت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تشوفش كل الوعود اللي بنقولها بس مع ذلك انت بتثق فيها وبتؤمن بيها القضية النهاردة ان في البعض يقول انا مش شايف احنا في ابتلاءات احنا في مشاكل احنا فين الوعود اللي بتقولوا عليها فين التمكين فين النصرة فين لا ما ينفعش تقول ده انما لابد ان توقن ويبقى عندك دايما الاعتبار ده ان امتى مش بتاعتك امتى هتشوفها ولا مش هتشوفها برضو مش بتاعتك بتاعتك ان انت توقن ان انت تصدق الله عز وجل ثم بعد ذلك اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يريك اراك فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون هكتفي بهذا القدر في سوره يونس طبعا في ايات تانية كنا عايزين نطرق على باب تدبرها لكن طبعا كالعاده وقت الحلقه خلص فالى حلقه اخرى ان شاء الله قادمه من طرقات على باب التدبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته